حُصُونٌ خَمْسَةٌ لِّلْحِفْظِ تَقْفُو حَدِيثَ تَعَاهَدُوا خَيْرَ الْكَلَامِ فَهَاكَ نَمِيرَهَا فَانْهَلْهُ عَذْبًا وَفِي الْقُرْآنِ مَذْهَبَةٌ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد النهاردة أيها المشتقون أيتها المشتقات إن شاء الله تعالى مع مراجعة البعيد آخر محطة آخر حصن الحصن الدفاعي الأول من بره على حفظك الذي تصونه من خلال هذه الحصون التي ذكرناها الحصون الخمسة اتفقنا المرة الماضية ان احنا حفظنا بنراجع القريب يوميا لغاية ما يبقى القريب بتاعي 20 صفحة يوميا لا ازيد ولا اقل مش عايزك تزود عشان ما تتعبش وعشان انت ما عندكش وقت وعشان تستمر ومش عايزك تقل لانك لو قليت انت كده بتهد الحفظ بتاعك ومعنى الالتزام هنفقده خلاص انا دلوقتي خلصت القريب محتاج بعد كده بعد 20 يوم كل يوم براجع اكيد اللي هو طلع من هذا الحصن بقى قوي هيروح للحصن البعيد اللي هو مراجعة البعيد ايه بقى مراجعة البعيد مراجعة البعيد ديت بتبقى يوم واحد في الاسبوع أثناء ما أنت بتحفظ نصف القرآن الأول بتتكون تدريجيا أأكد تاني كلامي تدريجيا يعني إيه تدريجيا يعني ما ينفعش أقول لك هم 40 صفحة تقعد ما تراجعش اللي بيتفك من القريب لمدى 40 يوم لو أنت بتحفظ صفحة في اليوم أو 20 يوم لو أنت بتحفظ صفحتين ولا أنصحك بالزيادة عن صفحتين تقعد حوالي 20 يوم أو 40 يوم ما تراجعش البعيد اللي كان قوي أثناء الحفظ وأثناء مراجعة القريب ده خطر شديد يبقى ما عملناش حاجة لكن بنقوله إيه أنت النهاردة بتحفظ صفحة جديدة ومعاك ال 20 الصفحة اللي, بعد اللي بعدهم قريب كل ما بتتقدم في الحفظ صفحة بتمشي بمراجعة القريب ماشي ورا الحفظ بتاعك الحراسة الشخصية بتاعتك الملتصقة بحفظك زي ما بيقولوا حارس خاص للحفظ دايما في كل مكان معاك 20 صفحة طيب انا عمال اتقدم وال 20 صفحة بتتقدم معايا طب ايه مصير الصفحات اللي هي بسيبها طول ما انا بتقدم في الحفظ مصير الصفحات ديت هفتح لها خانة او انبوبة انبوبة اختبار عارفها الانبوبة الاختبار اللي هي لا تسع الا 20 ملي او 40 ملي الانبوبة بتاعتنا هتبقى 40 ملي عشان ما تقدرش تزود عليها ولازم يبقوا 40 ملي مش اقل ازاي يعني احنا بنسميها الانابيب بقى بنعتبر ان الاسبوع دوت سبع انابيب الانبوبة الاولى يوم السبت الأنبوبة الثانية يوم الحد الأنبوبة الثالثة يوم الاثنين هكذا سبع أنابيب وأنا بحفظ كل يوم الحمد لله سواء صفحة وإحنا النموذج بتاعنا على صفحة عشان نقدر نفهم المثال بكل بساطة فأنا بتقدم صفحة كل يوم ومعايا آخر 20 صفحة اتحفظوا طب اللي بسيبه بقى قدام زي ما احنا عملنا المثال أنا النهاردة وافتح المصحف تاني معايا في الصفحة رقم 24 من سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات طيب 24 ناقص 20 هيساوي 4 طب دي بداية مراجعة القريب زي ما اتفقنا المرة الماضية طيب الصفحة اللي قبليها صفحة رقم 3 دي لا التزم دي مش مراجعة قريب لأن مراجعة القريب 20 صفحة فقط التزم حط الصفحة دي تراجعها يوم السبت فقط يوم السبت فقط وأكد طيب هيقول لك كل يوم سبت فقط صفحة لا ما تنساش بقى اللي انت بتتقدم في كل اسبوع سبع صفحات انك تحفظ صفحة في اليوم او بتتقدم عشر صفحات لو انت بتحفظ صفحتين في اليوم وبتريح يومين ولا انصح ايضا باكثر من حزب يعني عشر صفحات عشر اوجه في الاسبوع الواحد طيب خلاص انا دلوقتي الصفحة رقم ثلاثة دي اللي هي اول صفحة بقت في مراجعة البعيد تاني اسبوع هلاقي يوم السبت دوت الانبوبة ديت يوم السبت ال 24 ساعة حطيت فيهم كمان سبع صفحات الاسبوع اللي بعديه عمال اتقدم سبع صفحات احط سبع صفحات هكذا اقعد املى كل اسبوع كل اللي يتفك بعد ال 20 صفحة اقعد املى يوم السبت تدريجيا كل اسبوع ابص اشقر على الحفظ البعيد بتاعي كل اسبوع مرة حاجة كويسة جدا بعد ما خد العناية المركزة بتاعة القريب يبقى كويس جدا طيب امتلأ يوم السبت جيت احط سبع صفحات لقيت السبع صفحات دول هيملوا يوم السبت بأربعين صفحة ويتبقى مثلا صفحتين خلاص السبت اتقفل دي أنبوبة ما تقدرش تشيل أكتر في هذه المرحلة من أربعين صفحة هاخد الصفحتين دول أحطهم في يوم الحد هحط لك بقى مثال عملي شامل للموضوع تخيل لو انت بتحفظ النهاردة السبت في الصفحة رقم 63 تعالوا نشوفها في المصحف ايه 3 الصفحة 63 ايوة وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم سورة ال عمران الحمد لله انت وصلت سورة ال عمران بالسلامة بحفظ قوي طيب بعد ما انت حفظت الصفحة 63 النهاردة يوم السبت حضرتها طبعا قبليا وبعدين دخلت حفظتها رجعت ال 20 صفحة اللي قبلها 63 ناقص 20 يساوي 43 يبقى بتبدأ من 43 طيب في مراجعة البعيد انت النهاردة ايه اسألك سؤال تقول لي يوم السبت خلاص يبقى ده ميعاد مراجعة الايه البعيد لان متكون عندك تدريجيا خلال الاسابيع الماضية كام من 3 الى 42 هم 40 صفحة خلاص يبقى ده يوم طويل ما تنساش طبعا القراءة المستمرة بتاعتك جزئين لا يقل وهنتكلم عليها بالتفصيل في مرة قادمة بإذن الله تعالى ما تنساش اللي انت بالليل بتحضر للصفحة بتاعت بكرة وهكذا يبقى انت ملأت يوم السبت اكتمل بعناصر الحصون الخمسة قراءة مستمرة جزئين استماع منهجي حزب ده كده الحصن الأول مليته بالحفظ الجديد بأنك بتحضره قبليا وبتحضر أسبوعيا للي هو هتحفظه الأسبوع الجاي امتلأ بمراجعة القريب اللي هي 20 صفحة مراجعة البعيد اللي هي بتاعها بتاع يوم السبت خلاص ده يوم السبت اما يوم الحد ما فيهوش انك لسه ما انتقلتش ليوم الحد النهاردة ده كان يوم السبت شرحناه لك من خلال الحصون الخمسة هتعمل ايه بقى لو انك بتحفظ يوم الحد الجدول هيبقى شكله ايه ترتيب اليوم هيبقى شكله ايه ده ان شاء الله اللي نعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصول خمسة للحفظ تقفو حصول خمسة للحفظ تقفو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بعد الفاصل آه اتفقنا اللي احنا هنشوف النهاردة ايه وهنحط له مثال نكمل بيه ال- الصورة الكاملة لطريقة الحصون الخمسة اتفقنا ان النهاردة هيكون الحد هو ممكن النهاردة ما يكونش حد عندك لكن احنا مثال اتفقنا قب- قبل كده اللي احنا بنحفظ صفحة واحدة في اليوم برضك ايه شكل اليوم عندك يوم الحد لو انت بتحفظ الصفحة رقم 73 نفتح المصحف مرة اخرى مع بعض ونشوف ونذاكر مع بعض الطريقة صفحة رقم 73 في سورة ما زلنا في سورة آل عمران فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وحيدة في القرآن كل قرآن والله ذو الفضل العظيم يعني بألف ولام معرف إلا هذا الموضع والله ذو فضل عظيم يعني كفائدة طيب أنا حفظت الصفحة حضرناها قبليا آه، حفظتها وما تنساش الأسبوع الماضي كنت بحضر أسبوعيا بعد ما حفظت الصفحة خلال 15 دقيقة بعد التحضير القبلي 15 دقيقة براجع القريب بتاعي القريب بتاعي بالمعادلة رقم الصفحة ناقص 20 73 ناقص 20 يبقى 53 ممتاز طيب بعد كده ايه يبقى من 3 ل 52 اللي هو مراجعة البعيد هنراجعه ازاي هنراجعه باننا اتفقنا ان اليوم ما بيشيلش اكتر من 40 صفحة خلاص يبقى ال 40 صفحة يوم السبت ياخدهم من 3 تعد 40 صفحة تلاقيهم من 3 ل 42 ما زاد اللي هو من 43 ل 52 يوم الحد يبقى انت عندك النهاردة الحد انت رجعت خلاص 3 ل 42 كان امبارح السبت النهاردة بتكمل وبتراجع المراجعة البعيد اللي هي من صفحة رقم 43 لصفحة 52 يبقى لسه يوم الحد ما امتلأش ب 40 صفحة تمام طيب واحد يسأل يقول لي طب انا مراجعة البعيد عملتها يوم السبت ات- امتلأ يوم السبت ويوم الحد ما امتلأش النهاردة اعمل ايه يوم الاثنين خلاص يوم الاثنين فاضي لانك ما عندكش حاجة تغذي بيها طيب انا تقدمت في الحفظ امتلأ يوم السبت امتلأ يوم الحد يوم الاثنين ما امتلأش خلاص اقعد كمله كل اسبوع بتقدمك في الحفظ ها يوم الثلاث فاضي ما زال يوم الحد آه، يوم الاربع فاضي الخميس الجمعه طب آه، افضل فاضي لا انت مش هتبقى فاضي انت عندك حاجات تانية اخرى للحفظ ولغير الحفظ لكن هو نصيب مراجعه البعيد الملزم انت به كذلك هذا ما نريده منك هذا ما نتفق عليه معك انت عايز تزود زود بس انا اخاف تتعب واخاف تنقطع ما تغ... لا تغتر بالكثرة لانها قد تنقطع وتفقد هذا الثبات في الطريق تمام وانت ما تقلقش انت عندك مجهودات اخرى عندك تحضير اسبوعي للاسبوع القادم وعندك قراءة جزئين من المصحف عندك استماع منهجي عندك قبل ما تنام تحضير ليلي عندك مصالحك العملية والزوجة والولد والضيعات اللي هي العمل عندك مصالح يبقى انت خلاص بتخلص امورك كلها مع القرآن وما تقلقش انت مع التقدم في الحفظ بيزيد مراجعة البعيد ف... وما تقلقش انت عندك مراجعة القريب هكذا كده كملنا الصورة بتاعت مراجعة البعيد لو انك خلال حفظ نصف القرآن الاول انا عارف ان في سؤال ورد دلوقتي على الذهن لما انت قلت لي او انت بتسألني دلوقتي بتقول لي لما انت قلت لي ان اليوم ما لا يمتلئ باكثر ب 40 صفحة في مراجعة البعيد اه انا قلت كده فعلا يبقى يوم السبت خلاص واحد واثنين يوم الحد الجزء الثالث والرابع يوم الجمعة يتقفل بالجزء الت- 14 وانت معاك ال 15 مراجعة قريب طب افرض انا حفظي بيزيد اهو ف- هيزيد فعلا يبقى خلاص انت دلوقتي كان حفظك مراجعة البعيد زمان لما كان حفظ عدد صفحات قليل كان يدوبك بيملأ يوم السبت بعد كده لما كتر شوية بقى أنبوبتين يوم السبت والحد وهكذا بقى على سبع أيام يوم آه، على سبعة أيام مراجعة الإيه البعيد سبعة أيام لما بتزود خلاص لا بأس أبدا إن مراجعة البعيد ما كانت بتستهلك سبعة أيام بواقع جزئين أربعين صفحة لليوم الواحد خلاص يبقوا 8 ايام من السبت الى السبت طيب الحد الى ال- الجمعة من الاسبوع الثاني يفضل فاضي والله مش كمراجعة والزام اه هيفضل فاضي لا مش هيفضل فاضي انت هتعمل ايه بقى انت يوم السبت لاحظ اليوم السبت ده في الجزء الاول والثاني على مدار حفظك لنصف القرآن الاول 300 صفحة كل اسبوع معاك بعد ما ابتلأ خلاص خلاص بنقول كده كفاية عليك يا واحد واثنين هناخد منك يوم السبت يبقى مرة واحد واثنين ومرة خمستاشر وستاشر طب يوم الحد هو يوم الحد اصلا فيه الجزء الثالث والرابع يفضل على حاله لغاية ما يزيد الحفظ اقول بقى للثالث والرابع اتفضل هنحط مكانك الجزء السبعتاشر والتمنتاشر هكذا يحصل احلال للأيام بدل ما كانت الأيام سبعة أيام فقط للمراجعة هتبقى 8 أيام سبت مرة واحد واثنين والسبت اللي بعديه ال- الخمستاشر والستاشر ويبقى الأحد على حاله الثالث والرابع لغاية ما يزيد حفظي أقول له اطلع أنت بقى كفاية عليك مرة ومرة مرة الثالث والرابع ومرة ايه ال- الس- السبعتاشر والتمنتاشر وهكذا حتى يكون المراجعة على 14 يوم يعني أسبوعين 28 جزء طب القرآن 30 جزء هقول لك ما أنت 28 بعيد والقريب بتاعك 29 وهنيئا لك أنت الآن في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم يعني نقول لك مبروك ختمت القرآن وبقوة يعني لما تيجي تقرأ في الجزء الثلاثين هتلاقي معاك التسعة وعشرين طول ما انت ماشي بهذا النظام العسكري من النظام ومن الترتيب من الكم ومن المقدار وهكذا لو انت بقى آه، موضوع حفظ القرآن ده عندك بتجربه مش حلم كبير عندك مش هدف عظيم دايما حاطط عينيك عليه خلاص يبقى انت هتفقد في هذه الرحلة الطويلة وأ- وأبشرك بشرى عظيمة جدا ان طريق حفظ القرآن الكريم ليس ممهدا مليء بالاشواك شأن الجنة الجنة حفت بالمكاره فلازم تستعد انك تسهر ولازم تستعد انك تعيد وتزيد تستعد انك تكرر كتير تستعد انك تروح وتيجي للمشايخ وتقرا وتغلط وحاجات كتير هتعملها وتستعد لعوائق كتير هنقول لك وننبهك عليها عشان تنطلق ومفيش حاجة توقفك في الطريق إلى الله في الطريق إلى الجنة آه، لأن احنا اتفقنا أن حفظنا يكون للجنة بإذن الله تعالى نموذج آخر لمراجعة البعيد واحد يقول لك والله أسبوعين كتير عليا خلاص خلي آه، لو انت صاحب همة خلي الدورة بتاعتك تقف عند اسبوع واحد بمعنى ايه لما انا خلصت خلاص الاسبوع الاول لما اجي احفظ جديد ما افتحش اسبوع جديد امال اعمل ايه انت الاسبوع بتاعنا ات- اتفقنا وقف عند الجزء ال 14 مراجعة ال- البعيد هتبقى فيها الجزء ال 15 آه، وال 16 لا يا سيدي حط ال 15 بدل ما تفتح لي يوم جديد ارجع تاني وعبي واكمل واملأ اليوم يوم السبت اللي فيه اصلا الجزء واحد واثنين خليه بقى واحد واثنين وخمستاشر ها وبعدين انت ماشي تاني عمال بيزيد حفظك يبقى هتملأ يوم الحد يبقى يوم الحد كان فيه 3 4 هيبقى 16 وهكذا يوم الاثنين يبقى هيمتلئ 5 و6 و17 يقول لك ايه بقى اللخبطه ديت اقول لك لا دي مش لخبطه ولا حاجه ده احنا محتاجين انت بنيت الدور الاول اللي هو الاسبوع الدور الاول كل دور فيه جزئين لما تيجي تحفظ ربع القرآن الثالث هيبقى بتبني الدور اللي بعديه 15 16 17 هكذا بعد كده انتقلت وتقدم حفظك عشان الربع الاخير من القرآن تبدأ تملأ الدور الذي بعد يبقى يوم السبت واحد واثنين ده الدور الاول وزودت عليه 15 بعد كده الجزء اللي 22 لغاية ما تصل الى تمام ال- يوم الجمعة يبقى مراجعة البعيد على آخر رحلتك الجميلة المباركة مع القرآن الكريم بقى مراجعة البعيد على نموذج الأسبوع الواحد بقت أربع أجزاء متنوعة والتنوع ده مفيد جدا عشان الأجزاء القديمة قوية الأجزاء الجديدة محتاجين آه، القوي يشيل الضعيف والتنوع دوت يخليك تمر على القرآن الجزء الاول والثاني من هنا الجزء ال 15 من هنا وبعدين الجزء ال 22 من هنا يبقى انت في النصف القرآن الاول ونصف القرآن الثاني متنوع وده بيضمن لك باذن الله تعالى انك تكون متوازن في المراجعة وعشان المراجعة تنجح ليها اركان وشروط ده ان شاء الله نعرفه في الحلقة القادمة باذن الله تعالى نلقاكم على الخير مع القرآن بالإخلاص في حفظه حتى نلتقي بإذن الله تعالى في جنة الرحمن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصول خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذهبة